السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فما زال الحديث متصلا حول كلامنا في قصار الصور كنا قد توقفنا عند كلام العلماء في قول الله سبحانه وتعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة وقلنا أن العلماء لهم أقوال في هذه الآية قول أن الكفار حكوا هذا عن نفسهم فكان القرآن بيحكي كلمة هم قالوها يعني هم بيدعوا ان هم مش هيسيبوا اللي هم فيه الا لما تجي لهم ايه بينه واضحه القول الثاني ان الله سبحانه وتعالى يخبر المسلمين ان اهل الكفر ليست دائما المشكله مع الحق عدم الاقتناع طب المشكله ايه المشكله هي العادات والتقاليد اللي هم اتربوا عليها فمش مجرد انك تيجي تدعوه هيؤمن وانك معاك شيء مقنع ان هيؤمن بيه ليه احيانا بيكون الحاجه مقنعه لكن العادات القديمه والشيء اللي هو بيكون مترسخ داخله مش بسهوله يسيبه يجي واحد يسالك سؤال فتوى يقول لك هو صحيح ان انا اختي لازم في الميراث يبقى ليها كذا وكذا وكذا فأنت تقول له آه لأن الله سبحانه وتعالى يقول كذا وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وبتاع فهو متضايق جدا هو متضايق من إيه دلوقتي إن كلامك مقنع مش مقنع كلامك مقنع جدا أمال هو إيه اللي مضايقه إن لوازم الكلام ده إن هيخالف هواه تيجي واحدة تيجي تقول لك هو صحيح آه المرأة لازم تلبس زي كذا وكذا وصفاته كذا وكذا اللي هو زي الحجاب الشرعي تقول لها اه طبعا لان الله قال كذا ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا فبدل ما تنشغل بالاستيعاب للي انت بتقوله وتبدا تترجمه عمليا تبدا تقول لك ايه يعني انت عاوز تفهمني ان احنا طول الفتره اللي فاتت دي وانا وتيتا وماما والناس دي كلها كنا غلط هي دلوقتي ردت على كلامك ما ردتش صح فهي مشكلتها ايه دلوقتي هي مخضوضه جدا لا يكون كلامك صح بقى بعد الجمال ده ده انا جايبه مكياج قد كده وجايبه عطور قد كده ده انا دافعه فلوس جامده جدا طب والفلوس دي هتروح فين ركز بس انت مش هتنفع تخرجي تاني باللبس ده لو انت فعلا عاوزه تقولي سمعا وطاعا لله ولرسوله فايه اللي بيحصل مقاومة شديدة جدا المقاومة دي سببها ايه مش عشان كلامك مش مقنع المقاومة دي في اوقات كتيرة جدا هو الايه هو العادة طول عمره بياكل ربا طب النهاردة وهو بيمر على ايات الربا في سورة البقرة في التراويح الشيخ بعد ما خلص قال له يا مولانا هي يعني قول الله كذا فقال له يعني احنا يوم القيامة اللي بياكل ربا ده هيقوم كالذي يتخبطه الشيطان من المس مصروع كده ومجنون وكل الناس تتفرج عليه اه انت عاوز تفهمني كلنا بناكل ربا طول السنوات اللي فاتت دي يا ابني ركز في النواحي فربنا سبحانه وتعالى يخبر المسلمين ان موضوع ان الناس تتفك وتنفصل عن الاعتقادات دي مش حاجة سهلة والانفكاك ده تحس ان هو ايه التحموا ببعض في التصاق شديد جدا ففي مجهود ولذلك فيها هداية غير مباشرة ان كل داعي كل مصلح ياخد باله كويس قوي انك عشان تغير حاجة في اولادك تغير حاجة في المجتمع اللي حواليك في جيرانك حاجة للخير الموضوع محتاج تكرار مرة واثنين وثلاثة واربعة الولد بطبيعته بيلعب ويحب الله ويجري ويروح ويجي طب انا عاوز اغير العاده دي وأبدأ أكسبه عادة الحفاظ على الصلاة ثلاث سنوات اشتغل مروهم لسبع سبع من أول سبع سنين قاعد تشتغل معاه تشتغل معاه تشتغل معاه تشتغل معاه تبدأ تدخل في مرحلة جديدة وهو عنده عشر سنين تدخل وسيلة جديدة من الايه؟ من الإقناع والنقاش والكلام ده طيب ليه؟ لأن الحاجات دي محتاجة إيه؟ وقت فيقول الله سبحانه وتعالى إن الناس دي مش هتتفك إلا إيه؟ هكذا والأقوال الأخرى ذكرناها أمس منفكين حتى تأتيهم البينة ودي فيها معنى وهداية مهمة جدا إمتى الباطل بيزهق متى يزهق الباطل قل جاء الحق وإيه وزهق الباطل يبقى الباطل بيزهق إمتى عمن أنتخ صح نبقى قاعدين كده نقول لك إيه يلا بقى الباطل ده هيظهر ما هو ربنا قال لك هو الباطل ده هش بس إمتى ايوه احنا قاعدين في اوضه ضلمه كحل امتى تنور لو مسكت الموبايل بتاعك وشغلت الكشاف او جبت شمعه وولعتها الضلمه دي تزول على طول باي بصيص نور كذلك كل باطل انت تراه هو هش ليه لان الباطل من صنع الارض من صنع أهل الأرض والحق من الله سبحانه وتعالى فبالتالي الفرق التأثير كالفرق بين الخالق والمخلوق ففي قوة فلازم أنت تبدأ حتى يقول لك إيه حتى في الرياضة يقول لك خير وسيلة للدفاع ليه لا احنا ده الهجوم ده القاعدة الصحيحة لكن احنا ايه الدفاع والدفاع والدفاع خير وسيلة انك عاوز تدافع تهاجم كذلك في الأفكار في الأفكار إنك لو أنت ماشي في الشارع الأولاد في الحي قاعدين يلعبوا والأذان خلاص الإقامة هتشتغل أنت عاوز تدافع عن ابنك وما تخلهوش في يوم من الأيام يبقى كده فتعمل إيه؟ أنت اللي تبدأ شباب الصلاة يلا حبيبي يلا يلا بسرعة يلا تعالوا صلوا معانا أنت عملت إيه دلوقتي؟ إذا صح التعبير يعني حصل هجوم على هذه الغفلة عشان يفوقوا يلا يا شباب يلا كذا تدعوهم بالحسنى عشان يجوا يصلوا انت عملت ايه كده استراتيجيا دفعت على ابنك فابنك عما يجي ينزل الشارع في وقت الصلاة يلاقي الجيش كله رايح يصلي فايه اللي هيحصل له تلقائي اما تشوف ولد وبنت في الشارع تحت البيت عندك وقاعدين في مواطن مريبة وانت ساكت انت بتعمل ايه دلوقتي انت حطيت اول خطوة في اختراق ابنتك اما تكون في السن ده ليه لان هتكون بنت من المجتمع اللي عايشة فيه فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول حتى تأتيهم البينة والبينة اللي هي ايه البينة اتكلمنا اللي هي القرآن واللي هي كذا واللي هي كذا البينة دي في اللغة الوضوح ولذلك الداعي يا جماعة لازم تبقى اللغة بتاعته واضحة في ناس كده تلاقيها بتكتب كده على الفيس وبتكتب كده يقول ايه غامض في ناس كده كل ما يكون غامض يعني تلاقي كده واحد صاحي من النوم كده يبص على بص لزميله يلاقيه كاتب كده فانية ايه يا عم في ايه هو يقصد ايه هو بيبقى مستمتع انك مش عارف تفهم هو عاوز يقول ايه حتى كتير في الروايات والجماعه اللي بيكتبوا في الافكار وكده كل ما يبقى فيه غموض بيلاقوا جمهورهم وتلاقي يقول لك انت بس انت شفت روايه كذا وانت عارف ان هو من بني همبكه اللي بيكلمك ده ولا فاهم اي حاجه بس هو مبسوط ان الناس بتكلمه وان هو ايه فاهم كلمتين من هنا على كلمتين من هنا ومش عارف ايه والكلام ده كله ولازم يبقى قاعد يقول لك كلمتين كده باللغه الانجليزيه عشان تتشد منه او يقول لك حرفين كده وبتاع يبقى هو اصلا في معهد سباكه وتقول له انت في كلية ايه ولا في معهد ايه لازم يقولها لك بحروف طبعا انت عشان تدعي بقى وتفهمه يعني انت ابا عن جد مولودين في اللغة دي فتقول له ما شاء الله لا قوة الا بالله واتخرجت ولا لسه انا اعرف واحد يمكن قاعد دلوقتي سامعني كان في خدمة اجتماعية بيقول لي كل ما اطلع واقعد مع زمايلي في الايه في ميدان القومية داخل يجي ايه يقول لي انا خريج MIU وده مش عارف ايه وده يقول إيه. وانا راح اقول لهم خدمه اجتماعيه مش سالكه رحت للمعيده بتاعتنا قلت لهم احنا اسمنا ايه بالانجليزي احنا مين فقالت له لها الكلام ده كبير اديني حروف فقالت له الاختصار بيحكي لي يقول لي والله هم هم بعد كده يجي يسالنا انت خريج ايه ولا دخلت كليه ايه فاروح اقولها له بالحروف ما شاء الله وقلت الا بالله وبتاع اي حاجه في اي حاجه هي الغموض تقعد مع واحد لسه اصلا مش عارف يعني كوعه من بوعه ويقول لك ايه بس هتقول ايه في نظريه انفجار الكبير فطبعا بيقول لك نظريه وانفجار وكبير فاكيد انت طبعا ايه هتقول له لا الكلام ده انا ما درستوش ومش عارف ايه والكلام ده وتلاقيه في الاخر خالص مش مش معاه العلم ده لغايه من هنا لغايه الباب الإصلاح ومن علامات سلامة عقلك الوضوح حتى تأتيهم البينة وذلك من اقترب من القرآن أخذ من خصائصه طبيعة القرآن في الوضوح بخوش سلطة الغموض على فكرة سلطة الغموض دي هو ضعف من الكاتب لا ضعف من القارئ طبعا في يوم من الأيام وأنت قاعد على المنطقة بتقول الراجل ده توهني وأنا تايه مش عارف أفهم عشان هو ما بيعرفش يفهم مش عشان حضرتك عندك مشكلة حتى تأتيهم البينة رسول من الله إما رسول دي بدل من البينة أو استئناف آخر فالبينة دي قلنا إن هي القرآن هي النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاق النبي بقى وثبات النبي وأصحابه كل دي من البينات على أن هذا الدين دين حق رسول من الله يتلو صحفا مطهرة من وظائف النبي صلى الله عليه وسلم المركزية أنه يتلو التوحيد على الناس أي يوصل القرآن للناس احنا دورنا ان احنا ايه سعاة بريد تجيب الايه الرسالة توديها ما تتدخلش فيها فمن ضمن أدوار الدعاء أنهم ينقلون الوحي للناس غضا طريا ويحاولوا يفهموه للناس يتلو الله سبحانه وتعالى قال والشمس وضحاها والقمر اه يعني تلاها بقى يعني يعني كلمة تلا يعني تبعها صح فالتلاوة تكون قراءة لأجل الاتباع فيتلو يعني يقرأ ليتبع مش احنا قاعدين نقرأ نقرأ ودي من بركات رمضان انك تحاول بقدر الامكان تطلع تفهم الرسالة دي رسالة ربنا ايه رسالة ربنا من سورة البينة ليا ايه رسالة ربنا من سورة التين ليا ايه الرسالة اللي أنا أخرج بيها رسول من الله يتلو صحفا مطهرة مطهرة حسيا ومعنويا وفيها لمز وتلميح ان في صحف ايه غير مطهرة حصل فيها ايه تحريف ولذلك سبحان الله اللي يجي يقرأ يعني كتب أهل الكتاب بعد حرفوها يعني كنت سبحان الله أقرأ كده من فترة لقيت إن من ضمن الكلام حكم يعني حاجة غريبة أوي والله يحكم بردة سليمان عليه السلام النبي ارتد طب لازمتها ايه بقى طب الموضوع كله بقى هيبقى ايه اذا كان اصلا الراس ارتد دين ايه بقى ده اللي هيبقى في المشهد اذا كان الاولاني حصل فيه كده واتهام لسيدنا لوط انه اتى ابن بنتيه وخلف منهم شوف ده ده مين ده النبي بتاعه طب ليه يعملوا كده وليه دخلوا في التحريف في العمق ده ويخشوا في المتاهات دي انتوا عارفين احد الاسباب الخفيه النفسيه ايه هم مش قادرين ينصاعوا لهذا الدين بتاعهم فيعملوا ايه وان يمشوا صح فيجيب لك مسالب للقادة والقدوة لك يا عم إذا كان النبي نفسه شرب الخمر إذا كان النبي بيرتكب الفاحشة إذا كان النبي بيعمل كده فما بالك بالإيه بمن هو دونه فهو بيبقى يعني كأنه تبرير لكل اللي هيحصل بعد كده رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة فيها كتب قيمة أي أشياء مكتوبة نصوص مجتمعة لأن المادة دي مادة الجمع يقول لك كتيبة يعني إيه كتيبة يعني إيه مجموعة من الجيوش مجموعة من الأفراد مجتمعين فدي يسموها إيه إيه؟ كتيبة الكتاب سمي كتاب لأنه مجموعة من الأسطر ففيها كتب يعني فيها نصوص وإرشادات مجمعة فيها كتب قيمة يعني إيه قيمة قيمة هنا مش معناها المعنى إن إيه اللي احنا عارفينه العرفي يقول لك الواد ده قيم يعني ايه قيم جدع يعني وبتاع لكن يقول لك يا اخي سبحان الله القرآن ده كتاب قيم ده ايه الدليل يا عم يقول لك فيها كتب قيمة لا طبعا هنا قيمة مش أي قيمة هنا مش نفيسة قيمة هنا أي مستقيمة لا اعوجاج فيها خلاص من الاستقامة وفيها إشارة أن كل منهج أرضي ففيه اعوجاج مهما كان طالما من الأرض هتلاقي فيه اعوجاج بصوا يا جماعة سبحان الله كل الصراع اللي موجود على وجه الأرض من يوم ما ربنا خلق آدم إلى أن يرث الأرض ومن عليها السبب المركزي لمن تكون السيادة قريش بتتخانق مش عارف مع مين حرب عالمية بين أمريكا وبين مش عارف ايه وبتاع ألمانيا بتضرب مش عارف ايه هو كل الخناقة دي عشان ايه النهاردة مثلا روسيا وأوكرانيا المشكلة دي كلها عشان ايه من يكون كلامه وفكره هو الذي يسود على الآخر طب من الناحية المنطقية اشمعنى انت حضرتك اللي كلامك يسود عليا ليه ما يكونش كلامي أنا اللي يسود عليك يبقى أنا عقلي أنضف من عقلك طب يا سيدي تنزلا في الخطاب لو انت عقلك أنضف من عقلي مش في ناس تانية هيبقى عقلها أنضف من عقلك طب مين اللي يحدد لأن الله يعلم أن هذا لن يكون مستقيما فريح الخلق كلهم قال مفيش حد يبقى ليه سيادة على حد كلكم زي بعض سواسية كلكم خلق طب مين اللي يبقى ليه السيادة الخالق ليه لأن أنت دماغك أنت عديد تتحكم فيه النهاردة كل الحروب اللي أمريكا عملتها عشان إيه تسود الديمقراطية والليبرالية والرأسمالية أفكارهم طب والناحية التانيين عاوزين الشيوعية وعاوزين وعاوزين وعاوزين طب ولغاية امتى بقى وكوريا الشمالية عاوزة مش عارف ايه كل واحد وايه ودماغه لكن الإسلام يريحك بقى يقول لك لو سبناها للبشر كل واحد هيصحى من النوم يقول لك أنا جات لي فكرة صدام صحي من النوم جات له فكرة مش عارف مين صحي من النوم جات له فكرة مش هينفع فلابد الذي يسود هو ايه شرع الرب المعبود سبحانه وتعالى فيها كتب قيمة فيها نصوص فيها تعليمات فيها دستور لا يقبل أبدا الانحراف والشيء بالشيء يذكر أحيانا بتلاقي في حد ياخد الجملة دي يروح كاتبها على المكتبة بتاعته كده طب ومكتبة أصلا كلها ممكن تكون يعني آه بتتكلم على مسلسلات وروايات ومش عارف ايه والكلام ده يقول لك فيها كتب قيمة مكتبة سيدي دي ودي اللي فيها الكتب القيمة ده الجماعة اللي تلاقي مثلا واحد فاتح عير سوس ولا فاتح بتاع وسقاهم ربهم شرابا طهورا ايه يا عم سوس وشرابا طهورا ده لعب ده نصوص الوحي ما ينفعش القرآن لقداسة يظل في مكانته فيها كتب قيمة ثم قال الله سبحانه وتعالى معاتبا وما تفرق الذين أوتوا الكتاب أوتوا الكتاب دول الكبار العلماء منهم الأحبار فعاتبهم الله يمكن الجاهل العامي مفيش مشكلة سمي العامة عامة قيل من العامة اللي هم ايه مش عندهم الإدراك العالي زي العلماء فازاي انتوا يا علماء اللي عندكم في الكتاب اكتر من سبعين اشارة لمحمد صلى الله عليه وسلم وتيجي تكفروا بعد ما يأتي فيقول الله وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة أي أن الكبار منهم تمزقوا أكتر وأكتر لما جات لهم الايه البينة بسبب وجود يعني بسبب العلم الناس بتتفرق ولا بتجتمع المفترض بسبب الحق نجتمع ولا نفترق طيب في اتنين تخيلوا عشان تعرفوا المشهد في اتنين عايشين مع بعض توأم في واحد منهم واكل ورث أخوه بس عشان التاني بيحبه وكان صغير ومش فاهم قوي قوي والدنيا مجتمع ويلعبوا مع بعض وبياكلوا مع بعض ويروحوا ايه يفطروا مع بعض والدنيا جميله مع بعض ففي يوم من الايام قاعدين قاعده في مسجد زي ده بعد ما الامام خلص بيعلق على بعض الايات التي سمعوها فتعرض لموضوع الورث وان الميراث يتوزع ازاي والحق اللي فيه والباطل واللي بياكلوا الميراث واللي هيحصل لهم وبتاع الكلام ده كله اول ما روحوا محمود مسك في محمد التوأم ده قال له حقي حقك ايه وبتاع وده الحق ومش عارف ايه جه محمد اللي هو بقى اللي كان ظالم محمود ده يقول لي بقى على النت ويقول في كل حاجه سبحان الله كنا كل طول عمرنا نلعب مع بعض ن- ناكل مع بعض ونشرب مع بعض من يوم ما ده بدأ في الدروس وشق الصف وبقى اخويا اتغير عليا والكلام ده كلامه صح ولا غلط كلامه صح ولا غلط انتوا قلقانين ليه كلامه صح ولا غلط ولا تقولوا ولا ننهي الدرس صح ولا غلط طب انتوا م- مترددين ولا بتقولوا الاذكار هو صح من ناحية الواقع اه ده اللي حصل كانوا قاعدين والدنيا جميلة وزيتنا في دقيقنا والدنيا زي العسل كانوا زي العسل مع بعض لما جاء الحق ظهر الباطل اللي كان موجود لأن الحق بيجي ينفخ التراب على الباطل ويعريه فيظهره ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا ايه اللي حصل فاذا هم فريقان يختصمون يقول لك شوف من لما يجي صالح وكنا حلوين والله لا ناكل الا مع بعض ونلعب مع بعض جه صالح فرقنا بقى في ثمود الكافره وثمود المسلمه وولعت مع بعض كله بسبب مين بسبب صالح صح في ناس كده شافوا النبي صلى الله عليه وسلم كده عادي كنا يا اخي نروح للات انت تيجي عندي مناه انا اجي عندك للعزة والدنيا ماشية تاخد انت في يوم من الايام زوجتي وانا اخد زوجتك وافسح حالك وانت تفسح امراه وكنا كلنا حلوين جه محمد قال لنا بقى حلال وحرام والحق ايه والباطل ايه اخويا بيقول لي انا ما انتش جاي معاك يبقى مين اللي فرقهم الحق الحق لا يفرق لكن ايه اللي حصل البغي والكبر والهوى اللي في النفس ما قبلش الحق عشان كده يقول لك يا اخي طول عمرنا يا اخي كنا في الثمانينات اسال كده جدك الله يرحمه وبتاع كان عادي جدا عارف امك دي والله كانت بتلبس لغايه نص الركبه وكان عليها شعر الله اكبر عليه كانت تقف كده على النص هنا بتاع طبعا ما كانش في قوميه بقى ولا الكلام الكلام ده كله كنا فين في السبعينات بدأوا بقى جا- جابوا لنا بقى الناس اللي هم بيطلعوا المنابر وجي الشعراوي وجالك كشك وقال لك بقى قال الله وقال الرسول وقفوا الدنيا على كده. اعرف واحده بنت والدتها ال- استقامت لما سبحان الله رزقها الله الحق وعرفت استقامت هم كانوا من أسرة بقى الدنيا دي بتبقى بعيدة قوي كده شعر والدنيا والحياة كلها بعيدة قوي مات الزوج رحمة الله عليه ومات على قديمه نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة فالأم خلاص تزيت بزي أمهات المؤمنين وبدأت تحفظ قرآن وبدأ وست كبيرة بقى كسرت الستين ولا حاجة فبتاع بنتها تقول لها إيه ركزوا تهب شعرها وتمشي ايه براحتها خالص تقول هي انا عمري ما هكون زيك طيب ليه ايه الشبهه تقول لها انا عمري ما هكون زيك وهدني على القديم اللي كنا عليه الغ- اللي بابا مات عليه انت اللي غيرتي احنا طول عمرنا كنا عاديين انت اللي اتغيرتي انت اللي بدأتي تقولي بقى نغطي شعرنا ونهتم بصلاتنا والحجاب والصلاة والقرآن والكلام ده مين اللي اتغير حضرتك شفتوا الشبهة بتيجي منين طول عمرنا يا ابويا يا ابي عمرنا ما صلينا طبعا مش هيقول يا ابي بقى طول عمرنا يا بابا ما عمرنا ما صلينا ولا جينا ناحيه الجامع ولا بتاع ولا كده. احنا من امتى بقى تيجي تقول لي صلاه جمعه ونغتسل ونتطيب والحق سوره الكهف انت هتمشي زي عم حوده مش هينفع الكلام ده خلينا على الاصل على مله عبد المطلب خلاص ما هو ده اللي حصل مش ابو آه، ابو طالب لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له قول لا اله الا الله قول كلمه اساعدك بيها يوم القيامه فعلا يعني هو كان مقتنع تماما كان بيدافع عن النبي وكان بيدفع فلوس وكان بي بيحمي النبي حميه من باب الايه القبيله وكده مش من باب الاسلام فقال له لقد علمت لقد علمت ان خير اديان البريه دين محمد يا ابني انا عارف ان دينك ده افضل دين ولنعم الرب ربك يا محمد لكن لولا خوف المساء الايه الملامه ملامه الناس يقولوا عليه يعني ايه مات فطيس واسلم في الاخر وخاف الناس لوجدتني سمحا بذاك مبينا كنت هتلاقيني يعني ايه بعلن اسلامي فهم أن يعلن الإسلام بكثرة كلام النبي له وهو يحتضر جاله مين النجم المعتق في الكفر أبو جهل خلاص وراح قعد معاه قال له إيه تموتوا على غير ملة أبائك على ملة عبد المطلب انت هتمشي ورانا احنا على الأصل احنا طول عمرنا كنا راشين في الكفر مش هنسيب فكان آخر كلمة قالها قال إيه؟ على ملة عبد المطلب ودخل تربته إيه؟ كان أبو جهل وأظن الأخنس والأ- المهم إيه كانوا ثلاثة مع بعض جد سعيد بن حويه آه، ابن المسيب كان منهم تعرفوا إن في اتنين في القعدة دي أسلموا وديه تر- ودوه تربته كافر وهو رجعوا أسلموا خلي بالك صاحبك ده ممكن يورطك اللي يديك اللي اول شمه ويديك الطريق ويستلمك ويلغم لك سيجارتك تستلم الطريق يرجع هو ايه يحفظ قران تبقى انت بقى داخل في مرحله الادمان مش عارف تطلع وانت شايفه هو قاعد بقى امال يقول استووا هتبقى دماغك هتضرب فاوعى تسلم عقلك وقلبك الا للحق فهؤلاء ربنا بيعاتبهم ان هم تفرقوا امتى لما جاءتهم البينه بس بسبب إيه؟ البغي والعدوان نسال الله العفو والعافيه اسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقني واياكم فقه هذا الكلام والعمل به واسال الله ان يجعلنا واياكم ممن يوفق لحسن عمل وحسن خلق